مسكين يا قلبي مجروح في قلبك مسكين يا قلبي بتوك حبايبك مسكين يا قلبي مجروح في قلبك مسكين يا قلبي بتوك حبايبك السلال باعوا وراك حتى انشلال نسيوان وباتك يا قلبي محتار حزين باتك يا قلبي محتار حزين والدمع وحده هو اللي غايبك مسكين يا قلبي مسكين يا قلبي يا قلبي والله والله والله كتير عليك ده معاك ما خلى اه ما خلى دمعت بعدين والله والله كتير عليك ارحمني منهم نسي حبي يا اما تنسى ان انت قلبي وفانا منك حرام وفاتك يا قلبي محتار حزين فاتك يا قلبي محتار حزين والدواعي وحده هو اللي رايدك مسكين يا قلبي مسكين يا قلبي يا قلبي توبة توبة توبة وانسى اللي كان جرحونا نوبة يا عيني نوبة والحب جاب توبة توبة وانسى اللي كان يا عيني نوبة الحب غالي ايه اللي باقي غير عذابنا خلاص يا قلبي ما بقوش ناصبنا لا خسارة فيه حتى الكلام وفاتك يا قلبي محتار حزين فاتك يا قلبي محتار حزين والدمع وحده هو اللي نايبك مسكين يا قلبي
الصغير مشي ما قالش رايح فين قلبه الحنين قاسي الأسوى جابها منين عشوا بنيته في لحظة لقيته ساب عشه وطار ولا كان باين يطلع خاين في عز النهار عشوا بنيته في لحظة لقيته ساب عشه وطار ولا كان باين يطلع خاين في عز النهار مين خلاه ينسى اللي سقاه مين خلاه ينسى اللي سقاه في كل لحظة حنين لقيته ليلة مطر ماشي بجناح مكسور ولقاني وقت الخطر من الضلمة وقت النور لقيته ليلة مطر ماشي بجناح مكسور ولقاني وقت الخطر من الضلمة وقت النور داوت فيه الجراح عوضت عن اللي راح ما كنتش اتصور ابدا على عش تاني يدور عش وبنيته في لحظه لقيته ساب عشه وطار ولا كان باين يطلع خاين في عز النهار مين خلاه ينسى اللي سقاه اه مين خلاه ينسى اللي سقاه في كل لحظة حنين شفت في عينيه دمعته انا قلت ده مظلوم صعب عليا وانا شايفه حزين مهموم شفت في عينيه دمعته انا قلت ده مظلوم صعب عليا وانا شايفه حزين مهموم عملت فيه الخير ضحيت عشانه كتير ما كنتش اتخيل انه هيبيع في اول يوم عشه بنيته في لحظه لقيته سبع عشه وطار ولا كان باين يطلع خاين في عز النهار مين خلاه ينسى اللي سقاه اه مين خلاه ينسى اللي سقاه في كل لحظة حنين
مين في الدنيا مين مين تتألمش ما تعذبش ما احتاجش في يوم لحبيب يمسح دموعه مين صبر مين قدر يقف في وش الريح كلنا مجاريح كلنا كلنا ولا واحد مننا إلا وفي قلبه جرح كلنا مجارح كلنا وحاجات بتروح مننا كلنا مجاريح كلنا وحاجات بتروح مننا اللي اتظلم مجروح واللي في ألم مجروح اللي اتظلم مجروح واللي في ألم مجروح واللي الحلم اتكسر منه واللي حبايبه بعدت عنه واللي فارق حد غالي واللي
الطارين وش بقول لك غدارين ليه يا قلبي تقول لي لا هم مين لسه بتقول هم مين وانت عارف دقة دقة اللي فاكرهم حبايبي طلعوا مش حاسين بحبي اللي فاكرهم حبايبي طلعوا مش حاسين بحبي غدارين غدارين ايه جرالك ايه يا قلبي كل ساعة تقول حبايبي ايه جرالك ايه يا قلبي كل ساعة تقول حبايبي انت بتداري عليهم ولا فاكرني حخبي انت بتداري عليهم ولا فاكرني حخبي ليه بتجرح ليه في روحك ما انت عارف فين جروحك ليه بتخلع ليه في روحك ما انت عارف ايه جروحك بيع هواهم بيع عذابك قبل ما تضيع شبابك بيع هواهم بيع عذابك قبل ما تضيع شبابك ده الهنا عمره يومين لو كان يومين والعذاب يومه بسنين يومه بسنين ده الهنا عمره يومين لو كان يومين والعذاب يومه بسنين يومه بسنين اللي فاكرهم حبايبي طلعوا مش حاسين بحبي اللي فاكرهم حبايبي طلعوا مش حاسين بحبي غدارين غدارين
Thank you.
شوف فاتونا ازاي يا قلبي ولعبوا بينا لعبوا بينا سهرونا وحيرونا وطيروا النوم من عينينا حبايبنا خلوا ليل عذاب وليلة دموع ليالي بس عيني منين يا عيني منين عيني يا عيني كله ليل عذاب وليلة نور ليلي يا ليلي بس عيني النور يا عيني النور عيني يا عيني حبايبنا تملى عليها بيك نسيت ان الدنيا بتدي دي اللي تملى عليها بيك يومين والايام بتعدي وتعرف اننا امالك يومين والايام بتعدي وتعرف علشان الايام ده حكيت لك الدنيا والحظ ادالك علشان الايام ده لك الدنيا والحظ ادالك نطيب اللي شموع لك وكانت الايام دايما لك عشت العمر ده كله معاك عمر ما كنت افكر انك بعد ما دبت سنين في هواك كل الغدر ده يطلع منك عشت العمر ده كله معاك عمر ما كنت افكر انك بعد ما دبت سنين في هواك كل الغدر ده يطلع منك ليه تضيع قلبك قلبك بايديك ليه ليه يا عمر العشرة ليه بتقول عليك آه يا قلبك قلبك بايديك يا
آه عمري العشرة ليه بتهون عليك بكرة عيونك تبكي عليا وترجع والدمع غلي ونسيت ان الدنيا بتدي اللي تملى عليها بيك نسيت ان الدنيا بتدي اللي تملى عليها بيك ويومين والايام بتعدي وتعرف اننا بقالك يومين والايام وتعرف علشان الايام ده حكيت لك والدنيا والحظ اداك
الدنيا والحظ ادالك نطيب اللي شموع لك وكأن الايام دايما لك سيب ايامي وسيب لياليا سيبني اعيش العمر غريب سيبني اداوي جروحك ليا ده انت طلعت مالكش حبيب سيب ايامي وسيب لياليا سيبني اعيش العمر غريب سيبني اداوي جروحك ليا ده انت طلعت مالكش حبيب ليه تضيع قلبك قلبك بايديك ليه يا عمر العشرة ليه بتقول عليك آه قلبك بايديك
يا عمري العشرة ليه بتقول عليك بكرة عيونك تبكي عليا وترجع والدمع مالي ونسيت ان الدنيا بتدي للي تملى عليها بيك نسيت ان الدنيا للي تملى عليها بيك يومين والايام بتعدي وتعرف اننا بقالك يومين والايام وتعرف علشان الايام ده حكيت لك والدنيا والحظ ادالك
الدنيا والحظ ادالك نطيب اللي شموع لك وكأن الايام دايما
ايه اللي جرالك يا طيب ايه اللي جرالك ايه غير حالك يا طيب ايه حالك ايه اللي جرالك يا طيب ايه اللي جرالك ايه غير حالك يا طيب ايه غير حالك الدنيا والناس عليك وحبايبك بيجرحوا فيك الدنيا والناس عليك وحبايبك بيجرحوا فيك تتغير الناس يا طيب وانت على حالك ايه اللي جرالك يا طيب ايه اللي جرالك ايه غير حالك يا طيب ايه غير حالك زمان ده انا كنت معلم زمان في القلب معلم زمان ده انا كنت معلم زمان في القلب معلم اللي اديته قلبي وعمري اتكبر عليه واللي بايدي مسحت دموعي بيجرحني ليه اللي اديته قلبي وعمري اتكبر عليه واللي بايدي مسحت دموعي بيجرحني ليه ليه زمان ده انا كنت معلم زمان في القلب معلم زمان ده انا كنت معلم زمان في القلب معلم ده يعيش المعلم ولا يتعلم ايه اللي جرالك يا طيب ايه اللي جرالك ايه غير حالك يا طيب ايه غير حالك وليه الايام بتغير والفرح ده عمره قصير ليه الايام بتغير والفرح ده عمره قصير كل ما افكر يوم في حالي يتوه مني الكلام انا اللي كنت يا دنيا غالي في يوم من الايام كل ما افكر يوم في حالي يتوه مني الكلام انا اللي كنت يا دنيا غالي في يوم من الايام خلاص بقى اعيش لنفسي واقول يا دنيا نفسي خلاص بقى اعيش لنفسي واقول يا دنيا نفسي مش هعتب عليكي ولا هتكلم ايه اللي جرالك يا طيب ايه اللي جرالك ايه غير حالك يا طيب ايه غير حالك الدنيا والناس عليك وحبايبك بيجرحوا فيك الدنيا والناس عليك وحبايبك بيجرحوا فيك تتغير الناس يا طيب وانت على حالك
تلومش الليالي ما تلومش القمر انت اللي مشيت يا قلبي سكة السهر متلومش الليالي متلومش القمر انت اللي مشيت يا قلبي سكة السهر خايف عليك يا قلبي لا تدوم في الليالي ترجع من تاني يا قلبي تلوم الليالي خايف عليك يا قلبي لا تدوم في الليالي ترجع من تاني يا قلبي تدوم الليالي تلوم الليالي ملهاش دعوة الليالي ملوش ذنب القمر انت اللي مشيت يا قلبي بسكة السهر انت اللي مشيت يا قلبي بسكة السهر سألتك قلت تقدر سبتك تحلم وتسهر نسيت انك صغير ومش قد السهر ومش قد السهر سألتك قلت تقدر سبتك تحلم وتسهر نسيت انك صغير ومش قد السهر ومش قد السهر
خايف عليك يا قلبي لا تدوم في الليالي ترجع من تاني يا قلبي تلوم الليالي خايف عليك يا قلبي لا مكتوب في الليالي ترجع من تاني يا قلبي تلوم الليالي تلوم الليالي ملهاش دعوة الليالي ملوش ذنب القمر انت اللي مشيت يا قلبي بسكة السهر انت اللي مشيت يا قلبي بسكة السهر الذنب يا قلبي ذنبك ما تلومش الا نفسك ما كانش حد غصبك تروح تعشق قمر تروح تعشق قمر الذنب يا قلبي ذنبك ما تلومش الا نفسك ما كانش حد غصبك تروح تعشق قمر تروح تعشق قمر خايف عليك يا قلبي لا تدوم في الليالي ترجع من تاني يا قلبي تلوم الليالي خايف عليك يا قلبي لا مكتوب في الليالي ترجع من تاني يا قلبي تلوم الليالي تلوم الليالي ملهاش دعوة الليالي ملوش ذنب القمر انت اللي مشيت يا قلبي بسكة السهر انت اللي مشيت يا قلبي بسكة السهر
أماني ودنيا وبيت زرعت ودي وشو وحنين بحب عمري سنين وسنين عشان أناني ضعني ورماني فوقني من أجمل إحساس خلاني أشك في كل الناس ما بقتش أصدق أي دموع وكفاية عشت سنين مخدوع من البداية كان مش معايا آخرتها سابني في نار واللي بنيته نهار آخرتها سابني في نار واللي بنيته نهار واللي انكتب علينا لازم تشوفه عينينا مهما يطول الزمن واللي فرط في غالي بكرة يندم ليالي وهيدفع الثمن ودور يا أيام ودور يا أيام ودور يا أيام وحياة حبي اللي اديته له، وحياة شوقه ليالي لو حاول يوم يكسب قلبي ابدا مش هسأل فيه وحياة حبي اللي اديته له، وحياة شوقه ليالي لو حاول يوم يكسب قلبي ابدا مش هسأل فيه ما انا ما ناديته وقلت له ارجع لحبيبك حن له ما انا يا ما ناديته وقلت له ارجع لحبيبك حن له ما ارجعش وانت عليه غلطة إني أمنت له يوم حول حياتي عذاب وهموم كان ليا قلبي ضعفت معاه وكسبنا إيه من حضن هواه غير نار وويل وألم كتير رغم اللي راح من عمري وفات الماضي عمره في قلبي ما مات انا مش هقول على نفسي جنيت ما انا زي كل الناس حبيت واديت حناني ليه خد مكاني بكره الجراح هتنام تقبل مع الايام بكره الجراح هتنام تقبل مع الايام واللي انكتب علينا لازم تشوفه عينينا مهما يطول الزمن واللي فرط في غالي بكرة يندم لغالي وهيدفع التمن ودور يا أيام ودور يا أيام ودور يا أيام
انا مش هندم تاني مش هنرجع تاني احلم بيا انا مش هحلم ولا عمري هفكر فيك انت انا مش هندم تاني مش هنرجع تاني بيا انا مش هحلم ولا عمري هفكر فيك جاي بدموع وعذاب يا آسيا كذاب جاي بدموع وعذاب يا آسيا كذاب ضحك عليك أيام هوايا وهذه النهاية انا قلبي لسه في ايدي والبعد عنك عيد وان كان هواك توريدي انا موتي ارحم ليك واتمنى انا المظلوم بكره يجيلك يوم تعيش كده محروم وده في الحياه امل انت انا مش هندم مش هنرجع تاني احلم بيا انا مش هحلم ولا عمري هفكر فيك انت انا مش هندم مش هنرجع تاني بيا انا مش هحلم ولا عمري هفكر فيك جايلي بدموع وعذاب يا آسيا كذاب جايلي بدموع يا آسيا كذاب راحت عليك أيام هوايا وهذه النهاية حبيبي كل شيء مكتوب مشوارنا مع الحياة محسوب حبيبي كل شيء مكتوب مشوارنا مع الحياة محسوب
ادي القدر وادي الطريق وادي النصيب وادي الزمن قلوب تعيش قلوب تموت قلوب تضيع من غير تمن وانت وانا مكتوب لنا نعيش بعيد عن بعضنا حبيبي كل شيء مكتوب مكتوب مشوارنا مع الحياة محسوب
Thank you.
مش عشانك وانت قلبك مش عشاني حبيب حياتي عيش حياتك حب تاني انا مش عشانك وانت قلبك مش عشاني احنا اشترينا والثمن هو اللي باعنا حرام علينا جرحنا وحرام إبادة احنا اشترينا والزمان هو اللي باعنا حرام علينا جرحنا وحرام إبادة مين اللي باع مين اللي خان مين البريء حبيبي كل شيء مكتوب مدفوع مشوارنا مع الحياه محسوب احنا افترقنا مش هنهرب من الحقيقة ما بقاش مهم قلوبنا خاينة أو بريئة احنا افترقنا مش هنهرب من الحقيقة ما بقاش مهم قلوبنا خاينة أو بريئة مش باقي من العمر اللي جاي قد اللي فاتنا صدقني مش حبيت خلاص قيمة يا ريتنا
مش لاقي بالعمر اللي جاي قد اللي فاتنا صدقني مش حبيت خلاص كلمة يا ريتنا مين اللي باع مين اللي خان مين البريء حبيبي كل شيء مكتوب مدفوع مشوارنا مع الحياه محسوب
ادي القدر وادي الطريق وادي النصيب وادي الزمن قلوب تعيش قلوب تموت قلوب تضيع من غير تمن وانت وانا انا مكتوب لنا نعيش بعيد عن بعضنا حبيبي كل شيء مكتوب مشوارنا مع الحياة محسوب
علمت قلبي الحنان ومعلمات شيء ازاي تفوق يا سبب حبي اللي كان يا سبب دمع العيون
علمك قلب الحنان ومعلمكش ازاي تخون يا سبب حب اللي كان يا سبب دمع العيون زي قلب عليك مهان انت بكره كمان تهون كنت بلقى نفسي فيك شلت كل الحب ليك كنت بلقى نفسي فيك شلت كل الحب ليك حتى قلبي كان بيشقى كان بيشقى ويراضيك حتى قلبي
آه، كان بيشقى ويراضيك حتى قلبي كان بيشتاق
كان كان بيشقى ويراضيك الحنون علمك قلب الحنان علمكش ازاي تخون يا سبب حب اللي كان يا سبب دمع العيون بكرة لما تكون وحيد وتناديني من بعيد بكرة لما تكون وحيد وتناديني من بعيد حمسة قلبك اللي خلاك جوا مني نار تقيل قلبك آه، جوا مني نار تقيل
قلبك اللي خلاك جوا مني النار تقيل والليالي تعلمك ازاي تصون علمك قلب الحنان معلمكش ازاي تخون يا سبب حب اللي كان يا سبب دمع العيون علمك قلب الحنان معلمكش ازاي تخون يا سبب حب اللي كان يا سبب دمع العيون زي قلبي عليك مهان انت بكره كمان تهون كبر لي على الهوا يا حبيبي تهرب من مكتوبك تحسب روحك من العشاق وانت لسه يا دوبك خدك الغرور من ناسك خلاك تبيع احساسك خلاك تبيع احساسك خلاك تخرج من توبك قلبه اللي كان عليا وكان بيحس بيا قلبه اللي كان عليا وكان بيحس بيا فجأة لقيته يا عيني جرح قلبي وعيني وباع واشترى فيا قلبه اللي كان عليا وكان بيحس بيا قلبه اللي كان وكان بيحس بيا فجأة لقيته يا عيني جرح قلبي يا عيني يا عيني وباع
زمان نسهر ليالي عشان اللي كنت زمان نسهر ليالي عشان يحنك مرة علينا ارجع من تاني بلاش تعمل نسينا ارجع من تاني بلاش تعمل نسينا ده احنا اللي كنا زمان نسهر ليالي عشاننا عشان
نسهر ليالي عشان حلف مرة علينا خدك الغرور من ناسك خلك تبيع احساسك قلبي الغرور ممتازك خلتك تبقى احساسك خلاك تبيع احساسك خلاك تخرج من توبك تكبر لي على الهوا يا حبيبي وتهرب من مكتوبك تحسب روحك من العشاق وانت لسه يا دوبك راجع بسهولة عادي وعايزني زيك عادي راجع بسهولة عادي وعايزني زيك عادي ناسي اللي بينا ماضي لسه بندم عليه جايلي مرتاح وهادي وعايزني اكون راضي جايلي مرتاح وهادي وعايزني اكون راضي حاضر بس المرة دي اسمعني اقول لك عندي قبل العندي هنساك وهاخد بعضي وامشي اسمعني ده اخر ردي انا عارف المركب وحدي هتمشي من عندي قبل العين هنساك وهاخد بعضي وامشي اسمعني ده اخر ردي انا عارف المركب وحدي هتمشي راجع بسهولة عادي وعايزني زيك عادي راجع بسهولة عادي وعايزني زيك عادي ناس اللي بينا ماضي لسه بندم عليه حلفتك بالله لا تروح انا مش ناقص جروح انا فيا اللي مكفيني ويا روح ما بعد تروح حلفتك بالله لا تروح انا مش ناقص جروح انا فيا اللي مكفيني ويا روح ما بعد تروح راجع تاخد وتدي من قال انها تعدي راجع تاخد وتدي من قال انها تعدي وتمشي
حبنا حكاية قلبنا حكاية عمرنا كانت ليها العجب فيها قلبي كان أوفى من الزمان وفيها قلبي خان من السبب وادي عيني عيني وادي عيني ضوء المكتوب وادي عيني عيني عيني ظلم المحكوم وادي عيني عيني وادي عيني ضوء المكتوب يا عيني عيني عيني عيني ظلم المحكوم
واخر حكايه حكايتي انا واخر نهايه نهايتي انا اخر حكايه حكايتي انا واخر نهايه نهايتي انا اخر حكايه اخر نهايه نهايتي انا
حبنا حكاية قلبنا حكاية عمرنا كانت ليها العجب فيها قلبي كان أوفى من زمان وفيها قلب خان من غير سبب يا كل قلب حب يا حب في كل قلب يا كل قلب حب يا حب في كل قلب اشمعنى يكون حبيبي من بين كل الحبايب اشمعنى يكون حبيبي من بين كل الحبايب يطلع غدار وخاين وانا اللي ما كنته انا كنت لعبة في ايديك ولا انا كنت ايه ده انا كنت لعبة في ايديك ولا انا كنت ايه بعمل غدر باين وانا اللي ما شفتهوش وادي عيني عيني وادي عيني ضوء المكتوب يا عيني عيني عيني من ظلم المحبوب وادي عيني عيني عيني يا عيني واخر حكايه حكايتي انا واخر نهايه نهايتي انا اخر حكايه حكايتي انا واخر نهايه نهايتي انا اخر حكايه اخر نهايه نهايتي انا حكاية عمرنا كانت ليها العجب أوفى فيها قلب خان من غير سبب يا زمان بعد اللي كان ما بقاش فيك الامان يا زمان بعد اللي كان ما بقاش فيك الامان كان سهل عليا صدق كل الاحباب تتفرق كان سهل عليا صدق كل الاحباب تتفرق ولا فارق يوم حبيبي اللي اتخدعت فيه ندمان يا قلبي ليه هيفيد ندمك بايه ندمان يا قلبي ليه هيفيد ندمك بايه غلطه وعدت يا قلبي غلطه وهتعمل ايه يا عيني من ظلم المحبوب يا عيني يا عيني
آخر نهاية نهايتي أنا آه آه آه آه آه مالك مالك يا دنيا بينا مالك مالك آه مالك
باب أوجاعنا
وفراقنا وضياعنا روحي يا دنيا روحي يا دنيا وخليكي خليكي خليكي في حالك ادي حالك دنيا يابا والمكتوب علينا اللي نمسح دمعينه يبكي عينينا اللي نمسح دمعينه يبكي عينينا ياما ياما زمان مدينا بينا ياما كتير ضحينا ياما ياما على جمر النار خطينا ولا يوم حن علينا إلا عشان شدنا دموع إدنا صوابع إدنا شموع إلا عشان شربنا دموع إدنا صوابع إدنا شموع نسي أيامنا وخان أحلامنا يا دلوقتي قلنا مخدوع نسي ايامنا وخان احلامنا جاي دلوقتي قلنا خدوع اللي نمسح دمعنا يبكي عينينا تاني تاني يا دنيا ندي هوانا للي عملها معانا تاني تاني مثال للي رمانا واللي بناره جوانا بعد ما خلصنا المشوار بعد ما دبنا ليل ونهار بعد ما خلصنا المشوار بعد ما دبنا ليل ونهار جرح فينا وبكى علينا ساب الجنة وراح للنار جرح فينا وبكى علينا ساب الجنة
دي عينينا اللي نمسح دمع عينه ويبكي عينينا
كلمتك مرة وقلت فهمت حبيبي خلاص وسامحتك قلت في بالي يا ريته يكون حساس وبيتعلم من الغلطة وعمره ما ليها يعود وهيفهم ان الحب يموت من غير اخلاص ولقيتك راجع ليها بدل ما تكون ندمان ويا ريت لو حاجة جديدة دي نفس الغلطة كمان والإحساس أصلا عمره ما كان عندك موجود والغدر بيجري في دمك زي كتير من الناس وانا كنت في يوم غلطان فكرت انك انسان الوقت عرفت خلاص وفهمت واصلك بان وانا كنت في يوم غلطان فكرت انك انسان الوقت عرفت خلاص وفهمت واصلك بان والله ما كنتش ناقصك ده اللي في قلبي